السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما فيه خير ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه اللقاءات لنا لا علينا فمع المجلس الثالث حول سلسلة مطمئنون هذه السلسلة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيها أن نتدارس ما يطمئن أرواحنا وقلوبنا ويشرح الله به صدورنا تكلمنا في اللقاء الأول عن تقديرات الملك جل جلاله واليوم إن شاء الله نتكلم عن أمر آخر وهو بعدما تكلمنا عن الصلاة كان المقدر نحن نتكلم عن عن الله سبحانه وتعالى ولكن حدث أمر جعلني أعيد الكرة في والنظر في موضوع هذا اللقاء فأثرت أن يكون امتدادا للقاء السابق جاءتني رسالة وأتمنى أن أرى تعليقات على هذه الرسالة وكيف ترون هذه الرسالة أخت فاضلة أرسلت بعدما أنا انتهيت من المحاضرة تقريبا بيوم وقالت أنا متزوجة وعندي 35 سنة ومنتقبة ولم أصلي أو بالأدق منقطعة جدا في الصلاة وتقريبا سمعت كل السلاسل وقرأت كل الكتب التي تخص الصلاة وحزين كل الحزن إني طبعا رسالة نص الرسالة بتاعتها مش بقدر أصلي جار جالي إشعار باسم اللقاء وقلت يا رب يكون هو ده الدرس يا رب مش عايزة أموت آه كده سمعته وحسيت إني كنت محتاجة أفهم الصلاة وفهمتها من حضرتك قمت صليت وحسيت إن عمري ما صليت وقلت لربنا يا رب ما انقطعش تاني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لها أنا بستغرب جدا ليه أنا كده مع إني بعمل حاجات كويسة كتير وعملي كمهندسة اتصالات متعب جدا وبتحمله عادي ومش بقطع بتقطع فيه زي الصلاة مع إنه شاق يعني مش بقطع فيه زي الصلاة مع إنه شاق وفوق كل ده حاسة بنعم ربنا عليا يا شيخ ادعي لي إن الصلاة تكون قرة عين وقرة قلبي وعيني وحياتي ورجاء لا تعتبر لأن أنا قلت إن الصلاة درس الصلاة يكون مجلس واحد وكان مقصدي الإشارة يعني قالت لا تعتبر الصلاة درس وانتهى ولا حتى سلسلة اعتبره دورة تحتاج الإعادة كل فترة فأنا والله العظيم يا شيخ أعرف منتقبات مش بيصلوا وأنا أولهم بل أعرف داعيات لا تصلي إذا الأمر مش محتاج مجرد درس أو إذا يعني جزاك الله خيرا عن صلاتي وعن كل خير وتكون حضرتك سبب إني أستمر ولو في نصيحة فرجاء أنصح أنصحني وبعتذر عن الإطالة ما تعليق حضراتكم على هذه الرسالة هذه الفتاة الأخت نحسبها صادقة والله حاسبها أرسلت هذه الرسالة يوم الجمعة يوم الجمعة وكان الدرس الخميس طبعا فاتني أن أنا أخبركم بشيء أن أنا بعد ما انتهيت من الدرس نسيت أني أسجل الدرس يعني مطلوب مني أن أنا يعني آه يعني أتابع حاجة معينة كده وأضغط عليها نسيت آه ثم سبحان الله طلب مني الدرس ف بحثت فلم أجده فقلت للناس خلاص ده كان رزق الايه الحضور وانتهى الدرس وقد الله مشاعر وحدثتني نفسي إن كان ثمة خير فلو في خير يعني في الدرس ده وإن الله سبحانه وتعالى أراد أن ينفع به أحد فإن شاء الله نلاقي حد يسجله يعني وبالفعل كان الإشراف سجله ورفعه هذه الأخت أتت لي رسالة يوم الاثناء يوم الأربعاء أمس الفجر السلام عليكم ورحمة الله نسألكم الدعاء لصاحبة هذه الرسالة فقد قبضت ساجدة فجر الاثنين هذه الأخت ماتت ساجدة يوم الاثنين سبحان الله تواصلت مع زوجها وعلمت بعد ذلك هو يقول أنا أقطع في الصلاة وهي طبعا كانت حدثتني عن هذا الأمر يعني وهي تستفتيني يعني فتقول فيقول كنت كلما تكلمت معها أقول أنا أقطع في الصلاة بسببك أنت لا تعينيني فيقول أرسلت لي رسالة وأنا في العمل تقول لي أنا في درس عاوزك تسمعه والدرس ده فرق معايا في موضوع الصلاة وإن شاء الله يفرق معاك بس بالله عليك ما ترد عليا الردود اللي كل مرة تردها عليا وبيقول لي للأسف رديت عليها نفس الردود يعني وأطمت معاها خالص وانا روحت شغلي بيبقى قريب من الفجر كده ودخلت فدخلت أنام والعد الساعة ساعتين مش حاسس بيهم دورت عليهم لقيتهم في الدور اللي تحت فلما نزلت لقيت الباب مقفول فتح الباب لقى الأخت إيه ميتة ساجدة هو طبعا طبيب يعني فبيقول لي عرفت من لما قست كده وشفتها ان ده ميته بقى لها ساعتين بقول مسكت الموبايل بتاعها بقول لي فوجئت ان هي سمعت الدرس ده 23 مره كانت اخر مره سمعته قبل الوفاه بنص ساعه فقلت سبحان الله أه حضرتني قصه سمعتها من احد الافاضل طبعا القصة دي مليئة بالعبر يعني أتمنى أن أنا أوفق في اللي أنا أقول بعضها يعني كان مرة في أخ بيدعو شاف شباب واقفين في الشارع كده واقفين مع بنات وبيعملوا حاجات يعني غريبة شوية فبيقول سبحان الله أنا رحت ليه ونصحته فوأنا بتكلم معاه فقال لي كلمتين يعني كأنهم قطم شوية يعني الشاب ده فبيقول الداعي ده قال له ايه قال الاخ ده هو شاب عادي يعني قال له كلمه مهمه جدا قال له بص حبيب قلبي الله سبحانه وتعالى لا يعذب احد الا بعدما يرسل له رسل حتى نبعث رسوله احنا لازم ايه يجي لك اكتر من نذير واكتر من دليل واكتر من رسول فانتبه لأني ربما أكون أنا آخر رسول يأتي إليك ثم بعدها ينزل عليك قدر الرب جل وعلا يقول هذا الأخ فما مرت فما مر يومين إلا وهذا الإنسان كان في قبره الشاب ده كان في قبره فسبحان الله فربما يكون ده كان آخر رسالة لهذه الأخت فأحسنت التعامل معها الأمر الثاني اللي هزنا هزني أنا عن شخصي يعني أن مثل هذه الأحوال بتقول لك أنك تلقي البذور والله يتولى أن يسقيها أنك تلقي البذرة والله سيسقيها أنك سبحان الله ربما تلقي بذرة ويتولى الله أن يسقيها لا تدري في أي قلب ستسقى أنت مش عارف ودرس لكل المسلمين لا أقول الدعاء فقط كل المسلمين اتق الله وتواصى بالحق أؤمر بالمعروف إياك أنك تكون سبب في تجهيل الناس والسكوت عن الدين اتكلم عن الناس تكلم مع الناس تكلم عن الصلاة تكلم عن أي حاجة في الخير فسبحان الله أن سكوتنا بيولد أجيال لا تعرف من الرب أجيال تناقض الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله أجيال كادت أن تترحم على الشيطان أجيال ترى أن فرعون ظلم أجيال يعني والعياذ بالله كأنها يعني يتسارعون أيهم أشد إيه أسرع ردة بعضهم بسبب الجهل وبعضهم بسبب لا بسبب فعلا هم الفسق والفساد الذي في قلوبهم نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم ولذلك أنا أرجو أن يكون هذا اللقاء في ميزان هذه الأخت وسبحان الله هذه الأخت رأت رؤيا قالت لزوجها إني رأيت رؤيا للشيخ الذي تكلمت معه واستفتيته وأريد أن أتصل به وأخبره بالرؤيا فبيقول لي هي استأذنتني وأنا قلت لها مفيش مشكلة كلميه فأخبرني بالرقم يعني فقلت له الرقم ده ما اتصلش بيا فقال لي لا هو رن مرتين يوم كذا الساعة كذا فانتهينا ان هو حاول حاولت ترن وترددت وقالت له اصل صعب اكون لسه مكلماه اول امبارح بقول له الصلاه مش الصلاه اجي بكره اقول له ايه انا شفت لك رؤيه يعني اصلا يستغرب يعني هي بتقول ايه دي وماتت ولا يعرف هو الرؤيا التي حكتها والتي رأتها فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها رحمة واسعة وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما فعلت في ميزانها نعيد ونقول أن هذه الرسائل وهذه المجالس ربما تكون هي آخر المجالس وربما تكون هي آخر الرسائل فأحسنوا استقبالها وأحسنوا ما تبقى من أعمالكم يعني تحقيقا لرغبة هذه الأخت سنتكلم اليوم عن الصلاة الصلاة هي المعراج العلوي النبي صلى الله عليه وسلم لما أعرج به الله سبحانه وتعالى كلفه بالصلاة فكأن الله يقول للنبي إذا كان هذا معراجك فخذ معراج أمتك معك فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى إلينا بهذه الصلاة من السماء ففرضت فوق لترفعك فكل من تعلق بها سما وارتفع كل من تعلق بها سما وارتفع الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بيقول دخلت على عائشة فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بلى فحدثته عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم فماذا حدثته قالت ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما ثقل يعني في مرض موته آه الأمر كان ثقيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما المرض كان شديد عليه وتعب تقول فثقل عليه كأنه أغمي عليه فقال أصلى الناس صلى الله عليه وسلم قال أصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال ضعوا لي ماء في المخضب زي الطشت كده يعني قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه حب يقوم مش قادر صلى الله عليه وسلم ثم أفاق فقال أصلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال ضعوا لي ماء في المخضب فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس قال لا هم ينتظرونك يا رسول الله والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي لصلاة العشاء الآخرة فأرسل النبي إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس فأتاه الرسول فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس فقال أبو بكر كان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس أنت أحق بذلك يعني موضع صعب جدا في الوقت ده أن يتصدر لي حد وشوفوا سبحان الله أصلى الناس كان هذا سؤال مودع تشعر بالسكاكين تجري على أضلعك وأنت تسمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا أفمثل هذه الحالة تسأل يا رسول الله عن الصلاة أصلى الناس ونفس الكلام عمر لما طعن في صلاة الفجر أول حاجة قالها قال ماذا فعل الناس بالصلاة ليه لأن الصلاة دي عمود الدين فلن تظر لن تصل لذروة السنام إلا لو ركزت عمود الخيمة جيدا لو ضاع خلاص الصلاة بتربط بين زلتك وارتفاعك فاسجد واقترب هي عنوان الود ولذلك كان يسأل النبي عنها لأن الله قربك مع شرودك وضعفك يقبلك على ما كان فيك ومنك ويريد منك أن تدخل دخول المسكين هذه العبادة تدخل عبد مملوك تدخل إلينا عبد مملوك لا بثوب الملوك فالصلاة دي حياة يا جماعة كل من حجب عنها كان طعاما سهلا سائغا للشيطان فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات خلاص لازم يتبع الشهوات ويقع هيتوه يعيش في قلبه تنور فرن يتوقد بالحرقة فزع توتر قلق ولذلك من وده سبحانه وتعالى أنه علم احتياجنا ففرض علينا خمس مرات هو يعلم أن هذه الروح تحتاج إلى قرب خاص خمس مرات في اليوم زي مواعيد كده الدواء الدكتور يقول لك كل 8 ساعات الله سبحانه وتعالى لهذه الروح لابد أن تتصل اتصالا سماوي فمن رحمته بنا أن أوجب علينا هذه هذه هذه الجرعات ولذلك الصلاة جرعات الشفاء لكن من يفهم هذا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن الذي يقول أنس والله ما رأيت يوم كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل في هذا الضنك اللي عايشاه اللي تعيشه الأمة ويعيشه الصحابة أصلى الناس أنس بيحكي رضي الله عنه كان أبو بكر يصلي بنا في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه فإذا كان يوم الاثنين وهم صفوف كشف النبي ستر الحجرة فالنبي كشف كده الايه الستار اللي بينه وبين المسلمين وبيبص كده ينظر إلينا وهو قائم يقول احنا بنشايفينه فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم كأن وجهه كأنه ورقة مصحف من البهاء فأن الصحابة كادوا أن يفتتنوا بين المشهد دوت يعني النبي كان مبسوط قوي قوي قوي ليه لأنه اطمن صلى الله عليه وسلم وهو أنفاسه تخرج أراد أن يطمئن على شيء أي شيء يا رسول الله تريد ألا تنطفئ عينك حتى تطمئن عليه سبحان الله أعظم فجيعة في تاريخ البشرية جمعاء هي وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعظم صورة لامعة في تاريخ تلك الفجيعة هي صورة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة بالله عليكم الصلاة امسكوا فيها سبحان الله كان يعلم أن الصلاة هي الحبل الذي إن بقي بقيت جميع الحبال هي بعد الشهادتين آكد مفروض وأعظم معروض وأرجى بضاعة وأجل طاعة من حفظها حفظ حفظ دينه ومن ضيعها أضاع دينه من حفظها حفظ دينه وحفظ واللي ضيعها خلاص هي عمود الديانة ورأس الأمانة رأس الأمر الصلاة وإذا قطعت الرأس فلا قيمة للجسد إذن جعلها الله قرة للعيون ومفزعا للمحزون فكان إذا حزبه أو حزنه أمر فزع إلى الصلاة ينادي أرحنا بها يا بلال صلى الله عليه وسلم الصلاة لأنها خضوع وخشوع إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه أكبر وسائل حفظ الأمن والقضاء على الجريمة وأنجع وسيلة للعفة والفضيلة هي الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر سر النجاح وأصل الفلاح أول ما يحاسب عليه العبد هي نفحات ورحمات وهبات وبركات بها تكفر السيئات وترفع الدرجات أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء من القذارة من النتانة هيبقى شيء لا كذلك الروح يمحو الله بهن الخطايا سبحان الله لذلك جابر بيحكي لنا قصة مشهد رهيب يقول غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا يعني بيقول احنا كنا بنقاتل الكفار وكانت معركة شديدة قوي قوي قوي فلما صلينا الظهر قال المشركون لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم المشركون بينهم وبعض يقولوا إيه، احنا ندخل عليهم كده في غفلة وإن إيه؟ نبيدهم فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل جبريل يخبر النبي بما دار عند المشركين يقول له هما بيتفقوا على إيه وناويين يمكروا بإيه فذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما دار فماذا دار كانوا بيقولوا إيه بقى شوفوا كانوا بيقولوا إيه بيقولوا إيه الكفار هيحاربوا المسلمين فالمسلمين جالهم خبر إن جبريل جالهم بيقول له يا محمد خلي بالك الكفار ناويين لكم على كمين وعلى مكر إيه هو المكر وقالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد فنميل عليهم عندها شوف الكفار بيقولوا يعني الصحابة بيقولوا يبصوا هتجي لهم صلاة دلوقتي الصلاة ديت احنا عارفين ان هم بيعظموا الصلوات لدرجة ان الصلاة عندهم احب اليهم من الاولاد هينشغلوا بيها اول ما ينشغلوا نهجم عليهم جبريل نزل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم انتبه كفار مكة والكفار اللي بيحاربوك ناويين على النية دي يا شوفوا قد ايه ان الكفار كانوا شايفين قيمة الصلاة عند الصحابة ايه هل صلاتك كده هل فعلا عندك المعنى ده أنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد فلما حضرت العصر قال صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة وصلوا صلاة الخوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة في يوم من الأيام من رجل يكلأنا الليلة أنا عاوز واحد يحرسنا الليلة احنا تعبانين وراجعين من غزوة فعاوزين ننام بس في واحد يرصد لينا عشان لو جه حد ايه جيش من بعيد حد عاوز يأذينا حد يكون صاحي فقام عباد وعمار وبدأوا يسألوا بعض انت الواحد منهم بيقول له خلاص احنا يا رسول الله احنا هنقوم بالدور ده ناموا انتوا وبدأ هو عباد وعمار هيعملوا ايه قال له انت تقوم اول الليل وانا اقوم اخر الليل نتناقش اه فواحد اختار اول الليل والتاني اختار اخر الليل عملوا ايه بقى عاوز يشغل وقته يشغله ايه ومش معاه حاجة يلعب بابجي ومش معاه حاجة يضيع وقته هيعمل ايه قال فقمت اصلي آه الصحابة نايمين وكله نايم وصاحبي نايم جنبي فأنا أقوم أصلي فقال فقمت أصلي فأتى رجل من المشركين واحد بقى جاي يتتبع فشاف واحد من بعيد صاحي عاوز يدخل على المسلمين لازم يتخلص من الراجل ده الأول فعمل إيه فراح ماسك السهم وراح رميه قال فأصابني هذا السهم السهم ده جه في جسمي فنزعه يعني جه في جسمه كده فشاله وكمل الصلاة يا جماعة أنا بحكي حاجة لل... يعني سبحان الله أحيانا إحنا بن... للأسف الشديد إحنا بن... ب... بنصدق اللي حصل في الاختيار وبنصدق في ال... ال... الهبد وبنصدق الناس كتير يهبدوا ويكذبوا علينا بنصدقهم نيجي عند الصحابة نقول لك صعبة آه ومن جرب عرف المهم رضي الله عنه قال فلما نزعته فرماني بثاني ثم رماني بثالث فإيه اللي حصل بقى قال فأسرعت في الصلاة أسرعت في الصلاة ده في ناس عم النور بيقطع بيصرخ ويقول يا ماما وفي حد لو في نملة عدت أو ناموسة أو صرصار عدى من تحت رجله ممكن يجري ويجري الإمام معاه كمان هنا يقول فأسرعت في الصلاة فلما أسرعت في الصلاة أقمت أقام صاحبها قال قم فقد أسخنتني الجراح يا محتاجين ده يكون شعار يا جماعة قم فقد أسخنتني الجراح امتى تقول لأخوك شيل عني كأنه بيقول له كأن الصحابة بيربونا بيقولوا أنا عمري ما هعتمد على غيري إلا عما خلاص أكون أحتضر النهاردة في العمل لدين الله والعمل في الأسرة والتعاون على البر والتقوى أي نقاش يروح منسحب أنت انسحبت من صحيفتك يا مسكين أنت تطفئ هذه الصحيفة وتطفئها بماذا؟ بظلمات الغفلة وظلمات ضيق الصدر وهم اللي قالوا وإحنا اللي قلنا وأصل زوجي اللي غلط وحماء ليه ليه الكلكعة الكتير دي نسأل الله السلامة والعفو والعافية قال قم فقد أسخنتني الجراح بقول له قوم فقال له لما لم توقظني ليه مش صحتني في البداية عارفين ليه قال كنت في صلاة أنا معلش اعذرني ما أنت عارف ما أنت عارف اللي احنا فيها كنت في صلاة والله كنت قطع نفسي أحب إلي من أن أقطع صلاتي ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني ما تركتها صلاتي حتى تذهب روحي بيقول أنا عمري ما كنت هسيبها بس يعني بس أنا كأنه بيتردد في الصلاة طب أنا دلوقتي لو كملت أكون كده تركت الصغر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم اللي أمرني عليه وأكون خ... يعني ولا أكمل عارفين التردد ده تردد محبة الاتباع مع محبة الصلاة مع كره انقطاع ايه ده يا جماعة ايه ده يا جماعة شوفوا الناس عم بتكون قلوبها عالية واهتماماتها عالية دايما التوتر بتاعه بيكون فين ودايما النقاشات الداخلية عنده ايه الداخل النقاشات دايما الحسابات والتفكير بتاعه بين حاجة خير وحاجة أخير يا ترى الهين فيهم أفضل مش قاعد بقى ايه ده تايه في الموضوع ومين صح ومين غلط انت لسه بتقول الملحد يجوز الترحم عليه ولا نسكت يا انت لسه هنا سيبك من المسألة الفقهية انا متضايق لك انا زعلان ليك انت تقابل ربنا تقول له يا ربنا يا رب انا كنت تايه مش عارف الكليات والاصول دي يا رب انا كنت سرحان يا رب انا ما كنتش عارف الناس دي حكمها ايه في الشريعه يا رب انا ما كنتش بحب فيك واكره فيك حبيب حبيبي حبيبي حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي يا جماعه ده اللي بيتكلم فيك على الصفحه انت بتعمل له بلوك بقى اللي بيسب ربك ليل نهار ويسخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أجد عندك كده التسامح معاه كده والهدوء العالي قوي كده ثم سبحان الله الهدوء ده أين هو من أصحابك المسلمين اللي مختلفين معاك في أمر يعني عادي جدا رؤية مين اللي نرشحه في, في الكورة يبقى هو الكابتن أحيانا في ناس بتزعل مين يبقى هو رائد الاتحاد في الجامعة ياه نسأل الله العفو والعافية تلاقي التسامح يبقى عالي قوي قوي قوي فين مع دايما دايما تلاقوا كده يعني مثلا ما تلاقيش ان في تسامح مثلا مع حد من اللي عندهم غلو وبيقطعوا الرقاب ومن اللي بيطبقوا الدين غلط ما تلاقيش واحد يقول يا اخي تسامح معاه انت ما تعرفش ظروفه يا اخي يمكن مش عارف ايه البلد قهرته ووالده تركه يمكن ما حدش علمه ما تلاقيش التسامح هنا التسامح دايما مع مين مع العاصي التسامح مع مين دايما مع دايما اللي بيسب ليل نهار في دين الايه لان ده يعني ده دين الانسانويه ده مش دين رب البريه هو المعيار عندهم الانسان معيار عندهم قيم الانسان مش قيم الرحمن عنده ان الانسان الحلو معاك ده خلاص ده لازم ان تتعامل معاه تعامل معين كده انك ما تقولش رايك شوفوا احنا وصلنا من درجه من درجه اللي التسامح ان هو مش متسامح معاك انك تقول رايك ومتسامح مع الملحد ومتسامح مع الايه البعداء الغرباء عن هذا الدين الذين هو وصل مرحله عنده تسامح مع الكل احنا خايفين يجي علينا وقت وغالبا احنا الوقت ده في بعض الشباب كده دلوقتي عنده قناعه اللي هيدخل الجنه كل الناس كل الخلق هيخشوا الجنه إلا من إلا المسلمين الذين يرون أن الجنة خاصة بهم دول هيخشوا النار ده إن أصلا يعني إيه لو ما كانش في حاجة أعلى من النار هتكون ليهم يعني نسأل الله العفو والعافية عيب والله عيب عيب إن إن إحنا بن وإحنا بنتكلم النهاردة على عمار وعباد وده بيقول له لولا أن النبي أمرني على هذا الصغر ما تركت أبدا هذا الصغر الصلاة هي أحب إليهم من الأولاد فعلا أحب إليهم من الأولاد هل تجد الراحة في الصلاة؟ عاصم ابن أبي النجود كان إذا خرج لحاجته فمر بجامع يقول لأصحابه إن حاجتنا لا تفوت رايحين مشوار كده فأي مر على أي جامع يقول لهم يبصوا الحاجة مش هتفوت كده كده هنروح لها فيدخل ويصلي ركعتين يقول لهم تعالوا تعالوا أنا والله مش قادر يا جماعة سبحان الله في ناس كده عارفين الجماعة اللي يجي يتغدى يقول لك لازم بيبس في واحد يقول لازم الشاي يكون محطوط لا ما اقدرش لازم شاي ليه هو لازم شاي في ناس كده روحه كده يقول لك لا لا روحي محتاجه ركعتين ما هقدرش والله ما هقدر اركن اركن اركن انا انا على فكره قعدت مع ناس كده كنت اسافر مع بعض الافاضل كان يجي كده اركن اركن في جامع كده ما فيش صلاه دلوقتي يقول لك مش قادر عاوز اسجد في ناس كده اه في ناس كده والله كنت اسافر مع بعض الافاضل فيقول في حد ليه اسئله فنقول له لا طب يقول استاذنكم بس العشر دقائق دول انا عاوز اذكر ربنا فهقول هقول اذكر بيني وبين نفسي كده ماشي فلو في حد اي سؤال يعني ان شاء الله بس 10 دقائق سبحان الله احد الاخوه راكب مع الشيخ عبد العزيز الطريفي نسال الله ان يفرج عنه ما اهمه بيقول فطلبت من الشيخ حاجه منطلقين مسافه مشوار مسافه من الرياض رايحين مشوار المشوار ده حوالي آه ست ساعات فبيقول اول ما ركبنا كان معايا كتاب وعاوز اقرا على الشيخ واستغل الطريق يعني فقلت يا شيخنا انا كنت عاوز اقرا على حضرتك الايه الكتاب يعني وبتاع فقال له ابشر وبتاع بس دعني اقول الاذكار فانتهى من الاذكار ثم نبدا الاخ بيقول وبدانا الشيخ الشيخ بيقول ظل هكذا يقول الاذكار وانا ساكت والموضوع يعدي نص ساعه ساعه يا شيخ يا شيخ بص ورا يا شيخ خلي بالك يا سبحان الله يقول لما وصلنا والشيخ وأول ما وصلنا يلتفت كده فراح قال له إيه ده؟ لما لم تقرأ علي؟ قال له يا شيخ أنا كنت حضرتك بتقول الأذكار وبتاع فاستحيت قال هلا ذكرتني؟ الشيخ سرح سرح في الست ساعات ده بقى الله أعلم راح فين فسبحان الله في ناس كده اه في ناس كده وفي ناس بقى مؤدبه برضه زي الاخ ده اللي ما رضيش يقطع الشيخ ودانه يشد كده من ايه من اللي يجيبه من الغطره من ورا كده ويخبط على كتفه زي الناس اللي ممكن تقول لك ترن عليك 60 رنه يقول لك كنت بستفتي يعني انت يقول لك ايه يا شيخ ممكن فتوى دلوقتي تقول لي حاجه عاجله لا مفيش بس انا وصل النور جاي لي غير العداد وكده انا يجوز لو انا عملت كذا يعني انت ترن على واحد الساعه 2 بالليل 20 رنه عشان تقول له وصل النور والكلام الجميل ده فسبحان الله هذا الرجل كان يشعر أن روحه محتاجة فكان عاصم يقول لهم إيه إن حاجتنا لا تفوت سعيد بن كرز في سفره كلما مر ببقعة نظيفة نزل فصلى كان سعيد بن المسيب يقول ما دخل وقت صلاة ركزوا بالله عليكم والله لو ما خرجتوش بالمجلس ده إلا بالأثر ده لعله يكون خير كان سعيد بن المسيب يقول ما دخل وقت صلاة إلا وأنا إليها بالأشواق بيقول أنا كنت يعني إليها بالأشواق آه والله أنا إليها بالأشواق أنتوا عارفين إيه اللي مخلينا متوترين وبقينا مخنوقين وحاجات كتير جدا بقينا واقعين فيها أحد الأسباب الكبيرة يعني أحد الأفاضل نبهني لا نبهني لهذا الأمر ونسأل الله أن يرزقه البصيرة ان النت بقى مليان مبادرات ودورات وكله بيتكلم بقى حاجات كتير عارفين المشكله فين كلها مبادرات كله بيكبر الدماغ حاجات بتكبر الدماغ وتديك وافكار ومش عارف ايه وازاي تتعلم كذا وتتعلم كذا وتتعلم كذا اين الدورات التي تخاطب قلبك فين الدورات اللي بتقول لك كيف حال قلبك مع الله خد تعالى انت عامل ايه في الصلاه أحد المشايخ هذه الفتاة أحسبها صادقة وأسأل الله أن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة والله أحسبها أحد الفضلاء بيقول لي بيقول لي بص آه أنت من النهاردة تعب اعمل دورة وبرنامج تعظيم قدر الصلاة زي تاج الكرامة كده ودفعات الدفعة دي اللي تتخرج يحسن صلاته تكون صلاته تتغير في علاقته مع الله سبحانه وتعالى فعلا احنا محتاجين الدورات تخاطب القلب يا جماعة أحيانا ده إنك تكبر عقلك وعقلك يكبر وذهنك يكبر على حساب قلبك بعض الناس تلاقي دماغه قد كده مفكر عالي قوي وفاهم قوي وقلبه صغير محتضر قلبه تلاقيه كده محتضر نسأل الله السلامة عارفين التشوه الجماعة الطب الطب أهل الطب يقول لك عنده تشوه جنيني تشوه في مش عارف إيه آه في ناس روحها كده الروح بقت كده الروح بتاعه بقى فيها تشوه عقل كبير وفاهم بقى والصفحات وبتاع ولا ومحدش يضحك عليا وانا فاهم قوي والتنين المجنح تيجي تشوف قلبه بيحتضر قلبه صغير مخنوق نسأل الله العفو والعافية المعنى ده مهم ان الواحد يحاول يجدد القلب فيه ما دخل وقت صلاة الا وانا اليها بالاسواق او احنا بناخد العلوم دي كلها ليه ليه بتدخل دورة كذا وبرنامج كذا وبتاع كذا والقصص دي ليه بتدخل الحاجات دي ليه مش عشان في الاخر خالص عشان انا اليها بالاسواق مش عشان توصل لكده مش عشان تعيش المعاني ديت ليه انت كلما دخلت دورة ممكن ازددت علما لكن أيضا لم تزدد أو خلينا نقول زيادة هذا العلم لم تقابلها زيادة سكينة وزيادة انشراح في الصدر طبعا في دورات وفي برامج جميلة وتخاطب القلوب أيضا لكن أنا أتكلم في المجمل العام المجمل العام انتبهوا لقلوبكم الله الله في القلوب الله الله في الصدور انتبهوا اوعى تقابل ربنا تكون معاك كل حاجة ونافي قلبك إلا من أتى الله بقلب والقلب ده لازم يكون سليم سليم من الشرك سليم من البدع سليم من الغل سليم من القسوة سليم سليم من كل حاجة مشروع عمر القلب ده فيقول سعيد ما دخلت وقت صلاة ما دخل وقت صلاة إلا وأنا إليها بالأشواق وكان ثابت البناني عنده طموح بتقول ايه في دعائك يا ثابت سمعنا يا ثابت قول لنا انت بتقول ايه حدثني عن طموحك قال اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطنيها يقول له يا رب يا رب لو في حد هيصلي في قبره فيا رب أنا عاوز أكون منهم انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج وهو يوم النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على موسى وجد وجد موسى يصلي في قبره يا جماعة دي مش صلاة بقى تكاليف دي صلاة التشريف لا دي قلوب بقى خلاص انتوا عارفين عشان تفهموا يعني ايه يعني الواحد يستوعب قوي يعني هو موضوع الصلاة ده بالظبط عبارة عن ايه تصور لو تعطلت الآن فجأة كل هواتف العالم كل الموبايلات الأرضية والخلوية كله خلاص الهواتف كلها وقفت النت وقف والتليفونات وقفت وما فيش شبكة في مشكلة وانقطعت كل الاتصالات اللاسلكية والسلكية وتوقفت المحطات الفضائية والأرضية والإنترنت وتعطلت كل الطرق البرية والبحرية والجوية ترى ماذا سيحدث للعالم أي فوضى أي إحباط أي ضياع أي انهيار اقتصادي اجتماعي سياسي ثقافي حضاري أخلاقي صح؟ الصلاة هذا هو دورها الصلاة دورها تقوم به الصلاة هي الصلة بينك وبين الخالق هل تستطيع الاستغناء عنه يوم واحد هو ده خط الاتصال الساخن بينك وبين الله عشان كده مهم جدا تعيد اختراع الجهاز ده الجهاز الاتصالي العجيب اللي منحك إياه يا جماعة اللي بيفقد اتصاله مع أولاده شعوره إيه إما بمرض أو نسأل الله العفو والعافية بلاء سجن بتاع شعوره عامل إيه عارف يعيش ولا مخنوق متدمر صح مش قادر نسأل الله السلامة طيب صاحبنا ده بقى اللي حرم الاتصال بأبنائه وزوجاته ومش قادر يقول لك مش عارف أعيش مش عارف أتصل بأولادي مش عارف أتصل بزوجتي مش عارف كذا ويجي يقول لك إيه فلان ممنوع من الاتصال بأسرته يا ألم تشعر أن الذي تفرط معه في الصلاة هو الذي أعطاك كل هؤلاء اللي بيحرم الصلاة حرم نفسه من الاتصال مع الذي أعطاه هؤلاء وكلنا مشغولين بقى بقطعة السكر المثال العجيب يعني لو النهاردة عندنا لو تخيلتم انك شايف مجموعتين من النمل قاعدين يتخانقوا مع بعض على قطعة سكر وشفتوا كلكم المشهد ده صح تلاقي كده قطعتين من قطعة سكر وفي عندنا مجموعتين من النمل ده بيشد وده بيشد كل مجموعة بتحاول تفوز بهذه القطعة تلاقي نملة بتقفز فوق ظهر الأخرى وتلك تعمل مخالبها الصغيرة في رجل عدوتها وخناقات صح فتشوفها كده انت قاعد عمال تضحك الكل قاعد عمال يضحك وهو بيتفرج على البتاع ده ليه شايف معركة عجيبة غريبة بين جيشين صغيرين جدا على شيء تافه صح وهي قطعة السكر والله وبالله وتالله إذا صليت صلاة صحيحة لو صليت صلاة حقيقة صلاة ستشعر معها أنك ارتفعت عن الدنيا وتصل بها إلى الله هتبدأ تقتنع بحاجات كانت كبيرة قوي عندك زي قطعة السكر للنمل هتلاقي قطعة السكر دي حقيرة اللي انت بتتقاتل عليها كل يوم كل يوم اللي قاعد تتخانق مع اختك وتتخانق مع اللي جنبك وتتخانق مع ده وسين وصاد على ايه على قطعة السكر فالثابت بيقول ان كنت اعطيت احدا الصلاة في قبره فاعطنيها وقبلهم جميعا عمر يقول يقضي المرء حياته وما قضى نهمته من صلاة الليل لا ده ده عمر ده في حتة تانية بقى خالص رضي الله عنه بيقول لك يا أخي بص أنت تعيش تعيش تعيش بس برضه في حاجة مش هتعرف تاخدها مش مهما تعمل مش هتاخد حظك كده عارف كده واحد يقول لك انا ما خدتش نصيبي من السعاده في الدنيا عمر بيقول لك برضه كده انا مش واخد نصيب مش هتعرف تاخد نصيبك من صلاه الليل كانه بيقول لك ايه في لذه في كده بالليل مش ه... للاسف مش هتعرف تاخدها مش هتعرف تشبع بيها كلها كان مسلم بن يسار يا جماعه اذا دخل المنزل سكت اهل البيت كانوا بيهبوه يعني يحترموه كان إذا قام يصلي تكلموه ويبداوا يضحكوا عادي بقى والاولاد يجروا ويتحركوا وياخدوا حياتهم جدا بس اول ما يدخل يسكتوا وكان يقول لهم بصوا اذا صليت فتحدثوا فلست اسمع حديثكم بيقول لهم انا ما اصلي عادي خدوا راحتكم فانا لا اسمع حديثكم وصلى يوما في يوم من الايام صلى انهدمت ناحيه من المسجد في حته كده ورا وقعت من الجامع ففزع اهل السوق اهل السوق اللي بره وانه لفي صلاتهم التفت وبعد ما صلى ايه يا جماعه في في في الهيصه دي الناس دي كلها بيه قال له الحيطه ورا وقعت طب انتوا عرفتوا منين؟ آه جايين من من السوق نجري ايه يا جماعه اللي حصل في الجامع وهو فين؟ في الصلاه يا ربي صلى ابو زرع الرازي اماما عشرين سنه بيصلي في المحراب بتاعه المحراب مكتوب انتوا عارفين المحراب المكان اللي هو المقوس ده اللي الناس بتصلي فيه احيانا في واحد كده يكتب ايه يكتب حديث بتاع فواحد بيسأله حكم الكتابة في المحاريب إيه فقال كرهه قوم ممن مضى يعني بيقولوا في بعض العلماء كره أنك تكتب حاجة كده فقالوا هو ذا في محراب الكتابة أما علمت بها بيقولوا طب والكتاب اللي حضرتك قدامك ديت فقال سبحان الله رجل يدخل على الله ويدري ما بين يديه والله منذ عشرين سنة ما رأيتها منذ والله أنا أول مرة أشوفها بقول يا جماعه انا داخل على ربنا ده ان انا ابص ده في ناس بدها انها تبص على الفستان وال... وال... والاسدال للاخت اللي جنبها وفي واحد بيعد كام ورده في السجاده وكم واحد بي... بي... بي... دنيا وطبعا الحاجات ديت محتاجه مقامات مش هتيجي لك من يوم وليله بس زي ما قلت لحضراتكم اللي مسافر طريق القاهره اسكندريه اول ما بيبدا يستلم الطريق ويدور العربيه كده ويبدا يتحرك خلاص هو ماشي ان شاء الله ساعتين ثلاثه هيوصل طالما استلم الطريق كذلك أنت أول ما تستلم الطريق خلاص وأنا قلت لكم أهو بداية المحاضرة ديت أخت استلمت الطريق ده مش وصلت بقى لا ده خلاص النتيجة بتاعتها نحسب إن نتيجتها طلعت رداء يعقوب الحضرمي يعقوب الحضرمي ده كان عنده رداء لابس زي شملة كده وهو في صلاته اتسرقت منه فلم يشعر بها الناس جري ورا الحرامي هات هات هات وبتاع والكلام ده كله واحد راح واخدها وراح حاططها على كتفه فسرقت منه ثم ردت وهو لم يشعر لانشغاله بالصلاة يعني حاجة اتاخدت ورجعت وهو مش حاسس ايه اللي حصل زي لابس عباية كده على كتفه واحد خطفها سرقها واحد جري وراه وخدوها منه ورجعوها تاني ليه للشيخ وما حصلش حاجة وتحكي بقى على السلف بقى وطريقة حواراتهم وكده عشان كده جمع الناس ديت ربنا سبحانه وتعالى مكن لعلمهم ومكن لبذلهم ومكن لحياتهم ودينا بنحكي قصصهم النهارده وسيرة الخالدين ليه الناس ديت المقامات ديت وصلت لينا كانوا منشغلين بقلوبهم الناس دي كانت منشغلة بقلبها لكن النهارده تلاقي واحد مثلا قلبه متوتر قلبه محتقن على ايه؟ على شيء بينها وهي وزوجها كلام تافه الدنيا أقل من قطعة سكر خلاف نقاشي بين في المصنع أو في الشركة بينه وبين زميله على حاجة إدارية أهيف ما تكون أو على أمر دعوي مين اللي يعمل كذا لا بلاش نعمل كذا نعمل كذا احتقانات وقلب وكرتي ومش لاعب وده يغادر وده يعمل وده يغادر بروحه وبس موجود بجسده كل الكلام ده ليه يقول لك هي لله هي لله لله لا يا جماعة راجع قلبك وراجع نفسك القلوب العالية ما بتقفش في الحتت ديت سيدنا يوسف لما قال له يوسف أيها الصديق أفتنا ما روحش بقى قال له أنت لسه فاكرني بعد السنوات دي كلها جاي تقول لي يوسف يا أخي اتق الله والله ما هسامحك ليوم الدين في قلبي غصة لا أنساها لك ومش عارف ايه ويقابله بوش كده مختلف ولا انتبه ليه لأنه هو قلبه مليان يا جماعة القلوب عم بتكون مشغولة ما بتوقفش في الم- الوقفات ديت القلوب عما الإنسان بيكون كبير وعاقل ما تلاقوش يقف في الحتت دي دايما الكبير كبير قلبه عالي قلبه واسع لا يتعدى النقاش معه الموقف نفسه مجرد بس يتناقش في الموقف انتهى الموضوع ويدخل على طول بقى ويمارس حياته الطبيعية وفي ناس نسأل الله العفو والعافية يعني يطوف مع نفسه أي إنما حلت هو حال معها شوفوا سيدنا موسى لما قال للغلام أنت بس أول ما تشوف العلامة قول لنا فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداء لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا احنا بقينا صعب جدا وبتاع والكلام ده كله والوضع قال له آه قال رأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره طب قال له إيه سيدنا يوسف سيدنا موسى قال له إيه انتوا عارفين يا جماعة قال له إيه بيقول له أنت معاك علامة انت جاي معايا الرحلة دي كلها عشان علامة واحدة اول ما تحصل بالله عليك قول لي خلاص ماشي سيدنا موسى يمشي مع الغلام ومكلف الغلام مكلف الغلام حاجة واحدة بس علامة واحدة فقط ان هو يقولها له ينطلق الغلام وينسى الغلام ويمشي يوم كامل قدام ويقول له احنا جوعنا ما فينا اقول له اه يا ربي نسيت اقول لحضرتك اصل اللي حصل والبتاع رجع تاني بس قال له ايه بقى شوف كلام الانبياء كلام الكليم قال له ذلك ما كنا نبغ يا هو ده الطلب هو ده عز الطلب انت عارف احسننا احسننا ايمانا واحسانا وتقوى وديانة كان ممكن يعمل ايه فيه ده كان يعني أحسن واحد فينا يقول له بص خلاص مفيش كلام أنا من النهار أصلا أنا الغلطان أنا أنا لو كنت موفق كان ربنا وفقني في واحد لكن أنا واخد واحد مش مسؤول والواحد ما بيتعلمش ببلاش واخده طول الرجعة تأنيب ولا يمنع ان انا ممكن يعني شجك وفلك وجمعا كل لك طول ما الطريق يعني اديله اللي فيه النصيب يعني كلمات وتلميحات وذكره بقى من أيام الثمانينات بمواقف هو عملها لا والله ليه؟ لأن القلوب دي بتبقى مليانة دايما منشغل في تأمل في تفكر في, ما في هموم, هموم عالية الهموم عالية فالحاجات دي بسيطة زي ما ابنك كده تكون انت سعيد جدا وفرحان وبتاع وتلاقيه مرة واحدة كده راح موقع البيبس على ايه على رجلك بس انت جاي لسه جاي لك خبر مثلا ان في واحد كان مريض بمرض شديد جدا وربنا سبحانه وتعالى عافاه ولسه الخبر جاي لك دلوقتي بيقول لك ابشر النتيجه طلعت الحمد لله هو بيقول ابشر طلع من ايه خد اعفاء وطلع من السجن وخلاص تم الإعفاء بتلاقي نفسك في السماء وقع بقى كوبايه البيبس على هدومك ولا على السرير بت... ولا ما بتوقفش كتير مع الحاجات دي صح كذلك بقى في النقاشات والحوارات عما قلبك بيكون عالي يا جماعة الله سبحانه وتعالى لما قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون طيب إيه الآية اللي بعد الذين هم في صلاتهم خاشعون في آية مهمة جدا هذه الآية عارفينها مرتبطة اللي احنا بنقوله الذين هم عن اللغو معرضون يا الصلاة بتخليك تبعد عن الل- اللخبطة دي عن التوتر ده ولذلك عما تلاقي اللي قدامك واقع في المشاكل دي والتوتر دي قول له طب قوم صلي ولذلك في, في آيات الطلاق وهما بيتك... والأل- وال- والقرآن بيتكلم على الطلاق يقول لك وانت قاعد عمال تتناقش وبتاع يقول لك حافظوا على الصلاة طب قوم صلي قوم صلي بس اظبط صلاتك صفائك هيزيد نقاشك هيزيد عشان لو تم تسريح يبقى بإحسان ولو هنمسك يبقى بمعروف فالقلوب تصفو فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصفي قلوبنا ويشرح صدورنا ويجعل الصلاة قرة عين لنا ولكم إن شاء الله نتكلم في المجلس القادم وربما بعد القادم عن الصلاة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم ويجعلنا من القائمين والمحبين لهذه آه، الشريعة الشعيرة وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الثبات عليها إلى الممات وأسأل الله أن يرحم هذه الفتاة ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة وإن كانت محسنة فيزيد في إحسانها وإن كانت مسيئة فيتجاوز عن إساءتها وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم